الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فأنا أريد أن أتكلم الآن عن الشيعة لأن كل هذه البذور الهالكة سببها الصحفيون المتشيعون وأنا أعتبر كلمتي هذه نداء للمغفلين الذين لامونا أيام ما كان حزب الله بيقاتل اليهود وفي عز المعركة تكلمت كما تكلم غيري في بيان حقيقة الشيعة فقام المخذلون المغفلون يقولون حزب الشيعة يقاتل اليهود فلا يجوز لك أن تتكلم عن حزب الله لأن الجماهير لن تستوعب ذلك وأنا أقول كما إن في شطر من الجماهير مغفل في شطر مستيقظ أفاق كثيرون على معرفة حقيقة الشيعة الإمامية الذين يسكنون إيران والشيعة الإمامية اللي هم حزب الله هؤلاء أعدى أعدائهم أهل السنة قبل اليهود وأنا لا أقول كلاما خطابيا ولا كلاما عاطفيا إنما هذا من كتبهم نحن نفترق معهم في أصل من أصول الإسلام ألا وهو القرآن وفي أصل آخر ألا وهو السنة هو القرآن غير الإسلام غير كتاب وسنة هم يقولون القرآن محرم وفي رواية في كتاب اسمه حاجة زي كده فتح الوهاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب أنا أعني الهم أنساني اسم الكتاب ها؟ فصل الخطاب فصل الخطاب بتحريف بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب وفي أكثر من ألفين رواية عندهم تثبت هذا التحريف السنة الصحابة زي ما انتم عارفين يا فاجر يا كافر يا فاسق فليس لهم عدالة يبقى لا عندنا لا كتاب ولا سنة وقال نعمة الله الجزائري أحد محققيهم يقول لا يجمعنا بأهل السنة لا رب ولا نبي ولا كتاب ليس ربنا ربهم ولا نبينا نبيهم ولا كتابنا كتابهم والكلام ده متواتر متواتر يعني لا يستطيع إنسان أن ينكره إلا إذا كان باهتاً يعني بلغ من الكذب الممجوج والوجه المكشوف أقصاه وأعلاه احنا الآن مبتلين بظهور نجم الشيعة أهل السنة ضعاف مخذولين في ديارهم ومخذولون مع عدوهم المؤسسات الدينية في كثير من بلاد الإسلام لا تستحق الرواتب التي يأخذونها أنا عايز أعرف مجمع البحوث الإسلامية ده شغلته إيه هنا عندنا في مصر البخاري بيطعنوا عليه على في الصحف وطلع كتب تشتم في البخاري ومسلم وولد حقير طالع يقول عن البخاري من أهل النار ليه؟ لأن البخاري يحتقر النبي صلى الله عليه وسلم ده عنوان يكتب مجمع البحوث ده شغلته ايه انا انا من زمان بسأل هل رواتب هؤلاء حلال ام لا ما عندناش كوادر حتى لو في ناس عايزين يردوا ما عندناش كوادر اللي بيطلع فوق بيطلع بالدرجة بال- بالعمر بالسن وليس بالعلم المؤسسات الرسمية غسلنا ايدينا منها في بلاد الم- في اكثر بلاد المسلمين ما تعملش اي حاجة فالشيء النهاردة مليار وربعمائة مليون مسلم في العالم على عجرهم وبجرهم الثلاثة وسبعين فرقة الشيعة 200 مليون فقط 72 مليون في إيران وفي الخليج والعالم كله يكملوا الايه يكملوا ال 200 مليون خلاص وعندك كمان 200 مليون 500 مليون من ال 73 فرقة يتفضل 700 مليون سني 700 مليون سني أكثرهم مفتون بظهور نجم الشيعة إيران بتتحدى أمريكا في النووي وحزب الله غلب إسرائيل خلاص مش حد عارف يقول لامريكا لا ضعاف كلهم حد مش عارف يتكلم فاللي قال لامريكا لا فم المليان ولحد النهارده بيتحايلوا عليهم وهو رافض لانه ارى المشهد قراءة صحيحة نووي لا قال له لا هشغل مفاعلات قال له طب للأغراض السلمية قال له لا قال له ما تخصبش اليورانيوم قال له لا هخصبه قال له طب خصبه في روسيا قال له لا في إيران خلاص العراق خلاص الشيعة أكلوه مذبحة لأهل السنة كل يوم وأنا ذكرت لكم قبل ذلك في شهر سبعة اللي فات أول سبعة اتهجر مئة ألف سني من البصره يا يسيب بلده يا يقتل مساجد السنة في البصرة 187 مسجد لا تقام فيها جمعات ولا جماعة من سبع شهور أو ثمانية بيدخلوا صلوا يحصدونهم بالرصاص طالعين من المسجد عربية مفخخة الشيعة اللي عاملين كل القصة دي 120 ألف جندي أمريكي الآن في العراق تحت حماية الشيعة هو انت شفت مذابح الا في المحافظات السنية في العراق كركوك والموصل والفلوجة و- وبغداد شفت في النجف وكربلاء والكلام ده اللي حاجات يعني لا تساوي شيئا بالنسبة للذي يحدث في محافظات السنة كل ده متكتم عليه لصالح مين عايز افهم يعني نحن نقول كلمتنا المغفل الذي لن يدرك سيكون تحت الأقدام عندما يدرك ومنذ متى كان المصلحون يخشون الجماهير فستذكرون ما أقول لكم فنجم الشيعة طالع في إيران ونجم الشيعة طالع في لبنان وطبعا يؤسفني أن أقول ان دكتور السقراضاوي وطبعا هجيبه تاني عمل محاضرة في نقابة الصحفيين اظن الشهر الماضي او في مكان في مصر يعني واتكلم كلام صريح كلامه كان حقا وصريحا وجاءت على الفضائيات المحاضرات بتاعته وقال ان حسن نصر الله ده زيهم بالظبط من الجماعة اللي بيقولوا ما فيش قر- قر- قرآن محرف ومش عارف إيه. قال كل شيء بحق في نفس الأسبوع أحاطت به الجوقة المعروفة إياها خلته يرجع في كلامه وطلعت في الجرايد في الأسبوع وغيره الكلام ده إن أنتوا فهمتوا كلام الدكتور السقراوي غلط هو ما كانش يقصد كانش يقصد ان يعني ان الشيعة وحشين والكلام ده لا احنا بنتفق في امور كثيرة جدا واختلافنا حاجة بسيطة خالص وكل يوم يطلع شوية جهلة بالسنة والشيعة معا يكتبوا ان الشيعة مش اي حاجة وان كلنا مسلمين فنقول هذا تغرير بأهل السنة وهذا لا يجوز الذي يحدث من الكلام عن الصحابة ده بذرة التشيع في صحفيين هناك صحفيون جهلة ومتشيعون وحاقدون على أهل السنة كان في ولد حقير كان بيخطب في مسجد في مقابل السفارة الإسرائيلية ده أنا شفت له الأسبوع قبل الماضي لقطة من محاضرة بيقولها طبعا خرج بفضيحة هو في إيران الآن ومحاضرات كلها من إيران اللي هو قال إن عمر بن الخطاب كان لوطي وكان عثمان بن عفان مش عارف إيه وربنا أذله فما فيش بواب إلا تلاقي اسمه عثمان أنا بقى رأيته وسمعته يقول بيقولوا عشر مشاريب الجنة الله يخرب بيت أبوه أبو بكر يخرب بيت أبوه أبو بكر إيه بتاعية والله الحاجة ويعمل كده على راسه أما عمر ده بقى ده حدوتة تاني عمر ده بقى عمر ده عشان مش جنة ولاد الكلب زي ما بقول لكم كده آه. جمعية آل البيت اللي الأزهر حاضر ترخيصها من سنة 58 خدت ترخيص كام سنة كده فده عبارة عن مد شيعي تحقير الرموز عندنا النهاردة إن شاء الله في صلاة التراويح بعد صلاة التراويح أنا هعمل محاضرة في فضل عائشة هجيب بقى البخاري واجيب مسلم والكلام نتكلم عن هذه السيدة الفاضلة طاهرة حد يبص لعائشة زوج نبينا سبحان الله العائشة دي بقى عند الشيعة كافرة وطبعا دعاء صنمي قريش أبو بكر وعمر ده دعاء معروف عند الشيعة له عشر شروح عند الشيعة دعاء صنمي قريش مين بقى صنمي قريش أبو بكر وعمر والدعاء بقى مفتتح اللهم لعن أبا بكر وعمر ولعن ابنتيهما لعائشة وحفصة ده بقى تقول لي تقارب تتقارب مع ده ازاي تحط يدك في ايد النجس ده ازاي انا مش فاهم يا جماعه اللي بيقول لك التقارب بين السنه والشيعه دول فاهمين حاجه عن السنه او الشيعه والله لا يفهمون شيئا لا عن السنه ولا عن الشيعه الا اذا كانوا عملاء واحنا ما بنتهمش حد بالعمل اقصى ما يمكن ان نفهمه نقول جاهل غبي ما بيفهمش حاجه ف زوج نبينا عليه الصلاه والسلام الذي راه النبي صلى الله عليه وسلم في سرقات من حرير جبريل عليه السلام كان يوريله صورتها في سرقات في قطعة حرير وقال أريتك قبل, قبل أن أتزوجك مرتين في سرقات من حرير فإن أقول هذا من الله يمضي فتحقير بقى الصحابة لما الجيل الذي نقل لنا السنة المقصود منه سقوط السنة كلها وإحنا عارفين نقل الأخبار الراوي أي بني آدم ينقل الأخبار لابد أن يكون عدلا ضابطا عدلا أي صاحب دين ضابطا صاحب حفظ خلاص يبقى لما يكون هم فسقوا يبقى سقطت عدالتهم نجيب السنة منين نعرف ديننا كله منين إذا كان, إذا كان الناقلون لهذا الدين فسقة وفجرة وناس ليس لهم عدالة يبقى لا قرآن عندنا بعد ما تلت القرآن بس هو اللي موجود وتلتين القرآن هربان به القائم اللي مش راضي يطلع من السرداب بقاله ألف سنة هؤلاء الحمقى موقفين خيول على السرداب لحد ما الباشا يجي وهذا لن يلده السرداب أبدا وتتأمل ما فاعلهم وكتبهم تراهم أحمق الخلق تصور في عيد من أعيادهم يأتون بنعجة نعجة يقولوا اكتبوا عليها كده عائشة ويفضلوا ينتفوا في الصوف بتاع النعجة كأنهم بينتفوا في ايه؟ في فروة عائشة والنعجة تتعذب لما ينتفوا الصوف شعر شعر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة وإذا ذبح فليحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ومش كده بس في العيد بتاعهم يجيبوا كده تمثال عبارة عن عجين عجين مطبوخ يعني زي خبز ويحشوا بطنه سمنة وعسل ويوم جاي الواحد فاتح كرشه وياكل السمنة والعسل كاتبين على واحد أبو بكر وعلى التاني عمر كده بيشرب من دم أبو بكر وعمر عالم مجانين تقرأ في كتبهم يسود قلبك إذا قرأت كتابا من كتبهم تشعر أنك تقرأ في كتب اليهود وليس في كتب أناس ينتسبون إلى القبل فنحن مقبلون على بقى بذرة التشيع في مصر وإن شاء الله لن نمكنهم من هذا أبدا ونحن لهم بالمرصاد وينبغي أن يكون هناك فريق من الدارسين يدرسوا هذا المذهب دراسة كاملة عشان لما يجي الزحف علينا يبقى عندنا حرس حدود ولا نسيب حدودنا مفتوحة ولا تلتفت إلى هؤلاء المجرمين المغفلين كلهم لا يفقهون شيئا ولهم في العير ولهم في النفير إذا جاز أن نتكلم عن الصحابة فلا يبقى هناك شيء محترم فرد ده خط فاصل الصحابة لا يجوز لأحد أن يتكلم فيه قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عن عمر في أن يقول رأيه في الفتنة التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما فقال تلك فتنة لم أغمس دمي فيها فلا أغمس لساني فيها ثم تلا قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم